بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا مشاهدينا الكرام في كل مكان احييكم بتحيه الامن والامان احييكم بتحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول إنه نعم المولى ونعم النصير أيها الأحباب أسباب الفجوة بين الآباء والأبناء الجزء الثالث عنوان الحلقة عودة أب هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في البداية مشاهدينا الكرام بننوه أن يعني استمرارا لهذا الملف الشائك والملف المهم جدا والذي يخاطب الكل يخاطب الأب ويخاطب الأم ويخاطب الابن ويخاطب البنت حلقة اليوم بنركزها على شيء مهم جدا قبل ما نتكلم ونقول احنا بنخاطب مين في حلقة اليوم انا احب انوه ان انا بشكر حضراتكم على التعليقات التي تأتي الينا عبر عبر رسائل ال SMS نشوف برضو استمرار لهذا رسائل جميلة جدا وتعليقات جيدة جدا وتعليقات بتبين وتوضح وبترشد الى الاسباب الحقيقية وراء هذه الفجوة الحقيقية الموجودة في كل بيت نعم في كل بيت هنتأكد من هذا في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أيضا مشاهدينا الكرام أنا في انتظار حضراتكم في انتظار الرسائل ونشوف أفضل تعليق حياتي إلينا في حلقة اليوم ونقوله في نهاية الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى كما تعودنا في الحلقات السابقة أيضا أحب أنوه لشيء مهم جدا استمرارا لما قلناه من قبل وما قلناه هنا في قناة الرحمة وفي برنامج مجلس الرحمة من أجل التواصل مع المشاهدين من أجل التواصل مع الهيئات مع المدارس مع الجامعات مع النوادي إلى غير ذلك من الأمور على الرحب والسعة في كل مكان زي ما كنا في دمنهور وكنا في السويس وكنا في الشرقية وكنا في طنطا اليوم بنقول باذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك هيكون في ندوة مهمة جدا، المهم فيها والجديد فيها انها ستخاطب السم والبكم، ستخاطب السم والبكم في ساقية عبد المنعم الصاوي الساعة 6:30 باذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء مباشرة باذن الله سنلتقي في ساقية عبد المنعم الصاوي يوم الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى مع قصص من القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان ضيفنا النهارده ضيف محبوب جدا ما شاء الله تبارك وتعالى برنامج على فين يا شباب الذي كان يعرض في رمضان ما شاء الله تبارك وتعالى لقى القبول وكتب الله له القبول في الارض ما شاء الله تبارك وتعالى ضيفنا وضيفكم الدكتور حازم شومان اهلا دكتور حازم اهلا وسهلا منورنا جزاك الله خير ربنا يبارك فيك وسعداء بتشريفك معانا في حلقه اليوم جزاك الله خير المشاهدين الكرام احنا بنقول الفجوه بين الاباء والابناء انا عايز حضراتكم تركزوا معانا النهارده انا برضو بنادي وبخاطب الكل اللي عنده مشكله البنت اللي عندها مشكله مع والدها ووالدتها الاب اللي شايف مشكله من مراته الزوجه اللي شايفه مشكله من من زوجها واولادها تعالوا نسمع بعض تعالوا نتكلم مع بعض تعالوا نشوف ناخد العبره والعظه من بعض عشان نتعلم لان انا بقول لحضراتكم ان في نماذج واقعيه وهناك نماذج ماساه نماذج ماساه ان شاب بيقول ابويا عنده حاله سرطان عنده مرض السرطان بيقول أب انا ما شفتش من ابويا حاجه حلوه خالص في حياتي اروح ازوره ولا لا شوف وصلنا لدرجه ايه اقول لك الاتصالات الام اللي بتبكي بتقول انا زوجي سابني وساب عياله ومشي وانا مش عارفه اربي عيالي اعمل معاهم ايه م. البنت اللي قالت لنا في الحلقه اللي فاتت حلقه الثلاثاء الماضي بتقول انا امي قلبها جامد عليا في جفاء بيني وبينها سابتني في الشارع لغايه ما ابن الحلال شافني اتجوزني وخلفت منه الام اللي بتتكلم من السعوديه بتقول انا زوجي سابني ما تسالش عليا سايب عياله ومنتبه لزوجته الثانيه وعيالها في مشكله احنا بنخاطب اليوم الاب اللي مسافر وسايب ولاده بنخاطب الاب اللي سايب ولاده بيقول انا بجيب فلوس طيب بنخاطبك بنقول لك خد بالك كل اب كل اب مسافر بره وسايب ولاده الاب اللي شغال ليل نهاره بيقول انا ما عنديش وقت اقعد مع عيالي تعالوا نشوف الدكتور حازم شومان هيقول لنا ايه في النماذج الواقعيه ونشوف عنده ايه في هذه المساله في البدايه نعم الحمد لله وكفى والصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد يعني حضرتك أثرت قضية إن في فجوة نعم فجوة ال- يعني حضرتك انا ممكن ايه نستعمل لفظ في كارثه صحيح مش في فجوه آه.
يعني يعني احد احد النساء كانت ارسلت ل- في احد البرامج فبتقول انا والدتي ست كبيره وعجزت وبقت طرحت الفراش لدرجه انها بتقضي حاجتها في الفراش وجت عاشت معاها في يعني ايه معاها هي وزوجها فمره دخلت عليها لقت والدتها ست كبيره عجوزه ما قدرتش تتملك نفسها فلقت الفراش بتاعها متسخ وكانت بتغلي ميه على النار جرت جابت الميه من على النار كبتها على والدتها مم.
كبت فبتقول انا امي ماتت في نفس اليوم فهل انا كده عليا ذنب هل انا كده مذنبه قتلت امها يعني انت متخيل لما واحده امها استحملتها طول عمرها وفي الاخر تقتل امها احنا وصلنا لفين يعني احنا يعني لازم نسير نقطه احنا وصلنا لفين احنا واقفين فين المجتمع الوقت بيمشي ناحيه تهويه احنا بننهار لو ما انتبهناش مم.
يعني انا اعرف احد الناس يعني الله يرحم الجميع وكانت امه طعنت في السن قرابه ال 100 سنه وكانت طريحه الفراش وبتقضي حاجتها في مكانها ومشلوله وما تقدرش تقوم تشرب ولا تقدر تعمل اي حاجه هذه الام نعم.
يعني مره دخل عليها فوجدتها بقى- وجدها برضو ايه لا ما قدرتش تتملك نفسها مم.
يعني السرير مش نظيف فضل نزل عليها ضرب وهي بتصرخ والناس سامعه بره البيت صراخ هذه الام هذا الرجل لما زهق من امه عمل ايه قفل البيت وسافر وساب امه لا ميه ولا اكل ولا رعايه ماتت ماتت بعد كذا يوم يعني رحمها الله ماتت بعد كذا يوم والجيران هم اللي اكتشفوها وفتحوا عليها الباب فاحنا وصلنا لايه لما ابقى ماشي في الشارع الاقي امي بتوقفني دموعها مغرقه عينيها في الشارع مم.
وتقول لي ابني ده هو انا ما عدتش عارف اعمل حاجه سبحان الله اما الاقي تليفون جاي لي ام بتبكي منهاره ابني مش عارف اعمل معاه ايه الشكوى دي في كل مكان الوقت مش عارف اعمل معاه ايه مش عارف اعمل مع بنتي ايه هل وصلنا للدرجه ديت الامهات بقوا بيشحتوا ولادهم ولادهم خلاص استغنوا عنهم وسابوهم واتجوزوا السبب السبب يا دكتور حازم من وجهه نظرك ايه السبب في الموضوع ده؟ ايه اللي وصلنا للدرجه دي؟
اللي وصلنا للدرجه ديت اسباب كتير جدا يعني مم.
الفجوه ديت يعني ايه كل واحد حفر فيها حته نعم ولكن اول واحد حفر فيها واكبر حفره فيها بسبب الاب عشان كده فعلا العنوان بتاعنا او الموضوع بتاعنا الليله عوده اب آه.
الاب لازم يرجع لازم يرجع ويشيل مسؤوليته هو انت الوقت لما بتسيب مكانك ما تزعلش ان اي حد هيدخل ما تزعلش ان اي حاجه هتحصل انت الوقت مستني على اولادك لغايه فين لغايه ما يجي لك ابنك متورط صيدليه شيكات زي الاف الشباب لما يجي لك ابنك مضروب مطوه في شكل عشان بنت زي مئات الشباب مم.
لما يجي لك ابنك مدمن زي الاف الشباب لما زي ما يجي لك بنتك ضاعت خلاص انتهت انهارت في اي قصه بره زي الاف البنات لما يجي لك بنتك غيرت دينها على النت بسبب اي حد ضحك عليها زي قصص كتير جدا بنسمعها لما يجي لك ابنك دخل الاحداث وهو لسه ما جاش 15 سنه لما يجي لك ابنك سقط واترفد من الجامعه مستني ايه مم.
انك انت ترجع وتقوم بدورك ارجع هي- هيتقال لك ممكن حد من الاباء الان اللي بيتفرج علينا انت بتقول عاوزه اب يا دكتور حازم طب انت بتقول انا عايز اخاطب ابني واقرب من ابني بدل ما يروح هنا ويبقى هنا طب انا هفضى له هل انا هقعد معاه 24 ساعه في البيت والله هتفضل مين؟
هاكله منين هتفضل مين هاكله منين طيب انت لو مش فاضي لابنك هتفضل مين مين اغلى حاجه عندك من ابنك ما هو ابني.
انت بتقول انا انا انا بامن لابني مستقبله آه.
هو تامين مستقبل ابنك انك تجيب له فلوس ممكن يضيعها في لحظه تضيع في لحظه ومش تامين مستقبل ابنك انك تشوف ابنك مصاحب مين ومش تامين مستقبل ابنك انك انت تعلم ابنك وتفهمه الحياه ومش تامين مستقبل ابنك انك انت تنقل له خبرتك في الحياه وتعرفه دين والكلام هو كل ده مش تامين مستقبل مم.
وشويه الفلوس دي اللي الاولاد بيضيعوا وقت في لحظه دي تامين المستقبل هو ده تأمين- ثم مين اللي قال انا ما عنديش وقت الكلمه دي مش صح انا مش آه.
عايز اقول الكلمه دي كده آه.
هو ما عندوش بال مفيش حد ما عندوش وقت اكتر واحد مشغول في الدنيا عنده وقت كتير جدا الظروف الاقتصاديه يا دكتور حازم انت مش شايفها ومش حاسس بيها
الظروف الاب اللي بيبقى عنده دروس عنده اولاد عندها دروس عايزين دروس خصوصيه عايزين مصاريف عايزين مصاريف للمدارس عايزين مصاريف للبيت عايزين مصاريف لل- لللبس والاكل والشرب كل ده هيجي منين ال- بص يا سيدي الفاضل دلوقتي ما حدش يقدر ينكر الظروف الاقتصاديه آه.
ولكن انت عارف الاب اللي بيقعد يشتغل ويقول اجيب فلوس اجيب فلوس عامل زي ايه آه.
بالظبط هيحط فلوس في ايد ابن مش متربي زي بالظبط واحد جاب قنبله وحطها في ايد طفل عشان يبقى قوي هيعمل بقى ايه مم.
هتنفجر فيه مم.
انت بتضيع ابنك مم.
انت ابنك لازم يتربى اقل فلوس مع ابن متربي هيعرف يستثمرها في الحياه وربنا يفتح عليه ولكن انت دلوقتي مسافر بره احنا يعني احنا الو- احنا الليله بنكلم مين احنا بنكلم كل واحد سافر بره في عقد عمل مم.
وبيرجع اس- شهر ولا اسبوع في السنه ضيف آه.
ضيف على اولاده حتى لو جه يكلم ابنه انت بتكلمني ليه آه.
انت بتزعق لي ليه ابنه يقول له كده احنا بنكلم كل اب شغال ليل نهار ليل نهار ليل نهار ويقول لك انا مش لاقي وقت لابني مش لاقي وقت ل- للحمك ودمك لضناك بنكلم كل اب مطلق مراته 2 مليون قضيه طلاق في المجتمع بتاعنا غير ال- اللي تم الطلاق بتاعهم كل اب مطلق مراته العيد اللي بعد اسابيع ده مين اللي هيجيب لابنك كسوه العيد مم.
مين اللي هيجيب لابنك العيديه مين اللي هيفرح ابنك مين اللي هيجيب لب- لابنك كسوه الشتاء والصيف لو حصل مشكله في المدرسه مين اللي هينزل لابنك زي بقيه الاباء مين اللي لو ابنك عايز نص الليل هينزل بيه يوديه مستشفى ولا صحيح، دكتور صحيح.
يعني انت اضعف الايمان ترجع امه وتتقي ربنا وتلم بيتك مم.
ما انتش قادر تعمل كده كمان راب ابنك يعني تربية الأبناء حكمها إيه؟ بالنسبة تربيه للأب.
الابناء تربيه الابناء تعال يعني بعض نشوف الناس تربية الأبناء وتشوف بعض الناس اللي هتتكلم عليهم دلوقتي بعد الاتصال اتفضل نستقبل اتصال السلام عليكم السلام عليكم أستاذ شادي كيف حالك يا أهلا وسهلا الله يكرمك كيف حالك شيخ ملهم الله يبارك فيك الله يكرمك والله احنا بنحبك بالاردن هون ربنا يحبك يا رب ربنا يبارك كل فيك اخواني والله بحبوك أهلا وسهلا الله يكرمك بنسلم على الشيخ حازم الدكتور حازم منور اللي من كثر ما بتجذب لنا الحلقه يعني اني بنتبش لاسمه اللي هسه بعرف اسمه بس ربنا شيخ يكرمك حازم الله الله يخليك يا شيخ حازم كيف حالك؟
الحمد لله يا اخي بارك أستاذ الله كده.
فيك يا اخي أستاذ شادي نعم من وجهة نظرك أسباب الفجوة بين الآباء والأبناء إيه؟
والله لانه في بين الاباء والابناء انه في حاجز حاجز يعني تح- انه يتحدث الاب مع الابن مم.
في بكون حاجز بين- بينهم بين بعض تمام حادث كبير كمان جميل إنه- ففي حواجز بين الآباء والأبناء اه والله في حادث كبير تمام ربنا الله يكرمك يخليك شكرا.
الله يتقبل يا رب شكرا جزيلا شكرا جزيلا أم منى السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا ازيك يا استاذ ازي حضرتك الله يكرمك اهلا يلحق.
وسهلا الحمد لله في نعمه آه، والله آه، الشيخ حازم منور ما شاء الله والله جزاك الله والله خير.
يا استاذ ملهم نعم.
انا كنت حن نتصل بيك ونقول لك ات- آه، استضيف الاستاذ آه، الدكتور آه، حازم ده ده برنامجه احنا بنضيف العظيم.
عليه والله والله هو طول نمر... آه، طول رمضان منورنا واحنا بنستنوه من الاسبوع للاسبوع ربنا يكرمه وال...
وي- والاسبوع ويرزقه للاسبوع بالخلاص ما يا رب.
يكفيش نعم والله يلا يا ام منى قولي رايك بقى في موضوع اسباب الفجوه بين الاباء والابناء
أي- ايوه آه، تمام.
بالنسبه للابناء وال... والاباء اه لازم يكون في تفاهم بين الاثنين اه علشان هم في سن و- والاباء في سن اه فلازم يكون بينهم تفاهم علشان ي- يعني يبقوا الاثنين متفاهمين في, في خ- ماشيين في سير واحد نعم نعم ايوه طيب تمام ربنا يكرمك حاجه أم منى شكرا جزيلا اتصال من اسبانيا السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا استاذ حميد ازيك يا يا, يا استاذ العظيم الله يكرمك ويعزك يا رب الله كيف يكرمك أس- أس- كيف حضرتك الحمد لله في نعمه الحمد لله والله نورت الشاشه والله العظيم وانت اللي منور بمداخلتك معانا ان شاء الله والله العظيم الناس هنا باسبانيا والله يفرحوا بقناه الرحمه اقسم بالله العظيم يا ربنا يرزقنا حبيبي الإخلاص يا رب ربنا يرزقك والله العظيم نورت الشاشه نورت الشاشه وحضرتك وحضره محمد حسان وشيخ شيوخ الرحمه والله العظيم اكون في العمل حبيبي واتمنى متى اكون في البيت افتح التلفاز اشوف قناه الرحمه والله ربنا يبارك العظيم فيك. قول لي يلا قول لنا يلا بقى اسباب الفجوه بين الاباء والابناء والله يا حبيبي مشكل حاجز ما بين آه، لا بلا- يعني مشكل ما بين آه، الزوجه وال- والزوجه جميل مم.
والله يا حبيبي شنو نقول لكم آه، يعني عندي سؤال لو سمحت نعم.
لحضره الشيخ نعم هل يجوز لمسلم ان يتزوج وهو مقيم الديار الاوروبيه وزوجته في ال- في المغرب
طيب ده حن يعني استاذ حضرتك ن- يعني ن- يعني نعطيه لبرنامج صفاء والرحمه هم أه.
اللي يجيبوا علينا في هذا السؤال باذن الله ان شاء الله شكرا جزيلا ابو كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا اهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك وجزاكم الله كل خير عنكم.
ربنا يكرمك ويعزك آه والله يا شيخ هو يعني هو يعني هو بالنسبة طبعا للفجوة اللي حضرتك بتتكلموا عليها هو عدم التفرقة أولا ما بين الأم والأب بالنسبة للأولاد والآباء والأبناء ده ده ده حل بقى اه اه مم.
يعني عدم التفرقة يعني ما يميزش واحد عن واحد بالنسبة للأولاد أو الأبناء يعني بيخلي كله طبعا في مستوى واحد عشان ما يحصلش عملية غيرة أو عملية مثلا إيه آه، إن الأب والأم مثلا بيحبوا آه، ابنهم دوت وما بيحبوش ابنهم دوت تمام ولازم طبعا بيبقى في اداره طبعا بالنسبه للاب والام اداره كامله ومحكومه يعني مم.
كانه كانهم بالظبط يعني اداره بس اداره برفق يعني هم صحيح.
برضه بيعاملوا اولادهم برفق وحنيه وفي نفس الوقت ولا بيشد ولا بيرخوا بحيث ان نعم.
هم طبعا يعني بيحسسوهم ان هم برضه يعني اصحاب ليهم يعني صحيح صحيح وجزاكم الله كل خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذه مروه السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا ازيك يا دكتور انا يعني انا كنت عايزه اتكلم في الموضوع ده برضو يعني انا بعاني من المشكله دي يعني قولي مشكلتك آه، ان انا عندي مفيش نطاق للكلام اصلا مع مع بابا وماما ولا ايه إيه السبب ايه السبب السبب ان هما يعني عايزيننا نبقى ماشيين صح على طول ما نغلطش على طول آه، ما- مش مش عارفين الطريقه اللي يتكلموا معانا بيها ان هو مش لازم آه، وهما بيكلمونا يقولوا ده صح وده غلط بس يعني المفروض يكلمونا بطريقتنا يفهموا ازاي احنا بنفكر عشان يعرفوا يتكلموا معانا بس هما اصلا يعني هو المفروض ان احنا احنا اللي نعرف ازاي نكلمهم ازاي احنا اللي نطلع لمستوى تفكيرهم انت شايفه مروه انت شايفه العيب في مين
الع- شايفه العيب في مين احنا مش عارفين نوصل لهم وهم مش عارفين يوصلوا لنا فهي بتيجي من الحته دي الفجوه طيب يعني حاضر تابعينا حاضر ان شاء الله استاذ نادي ايوه ازيك يا السلام مولى عليكم. اهلا وسهلا ازي صحتك الله يكرمك والله أنا بحبك في الله ربنا يحبك يا رب وممكن اكلم دكتور حازم اتفضل نعم آه، ازيك يا شيخ حازم اهلا وسهلا يا اخي اهلا والله انا بحبك في الله احبك يا الله ويحبك.
اقسم بالله كل برنامج بعد قدام وساعة ما تيجي والله اقسم بالله بتهز الواحد من جوه ربنا يبارك فيك والله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بدخولك الجنه مع النبي محمد صلى الله عليه يا اللهم رب، يا رب.
آمين. اللهم وسلم جميعا ان شاء الله الكل يا رب نعم اللهم امين يلا قلنا يا استاذ نادي الاسباب الفجوه ال- آه، اسباب الفقر آه، في الملم آه، هو البعد عن آه، عن طاعه الله عز وجل الله امم فالله عز وجل يقول نصوا الله فانساهم انفسهم آه.
فكل انسان ما بيبعد عن عن ذكر الله وعن طاعه ربنا سبحانه وتعالى آه، ي- الانسان يتوقع اي حاجه تحصل تمام ربنا يكرمك يا استاذ نادي جزاكم الله خير شكرا جزيلا وحاج ام ممدوح حاج ام محمود السلام عليكم اهلا يا حاج ام محمود ازي حضرتك ازيك يا استاذ ملحم اهلا وسهلا ابن فضل ربنا يكرمك الله يكرمك ويبارك في عمرك يا رب ربنا يخليك يا رب ويبارك في الشيخ حازم يا رب اللهم جزاك الله امين خير.
ويجزي عنا كل خير امك ام محمود بتدعي لك يا شيخ حازم جزاك ان الله ربنا خير.
يبارك لك آمين.
امتعتنا في رمضان وكانت حلقاتك كلها جميله ربنا يبارك فيك يا رب جزاك الله كل خير والله العظيم في شباب كتير اتأثر بالكلام بتاعك فأنا الحمد عايزك لله.
تزود كل الحلقات دي وتتعاد من أول وجديد إن شاء ان الله شاء الله اللهم لك ربنا يكرمك يا ابني يا رب ويديك الصحة والعافية ويبارك يبارك لكل فيك.
العاملين في قناة الناس يا رب ويجعلهم في ميزان حسنات ان شاء الله اللهم بالنسبة للفجوة بقى ايوه يا أنا عايزة أقول ال- زي ما الأخ قال قبل كده الوزع الديني اه مهم جدا وبعدين الصداقة لازم أكون صديقة لابني وبنتي أخد منهم وأديهم تمام يعني أكون حنينة وبرضه أتقرب بالذات الأم للبنت والولد للأب فاهمني يا أستاذ ملهم؟
صحيح اه فيعني احنا لما بين اصدقاء هيحكي لي واحكي لي.
ربنا يكرمك يا حاج ام آه، محمود ربنا يبارك فيك نورت قناه الرحمه شكرا جزيلا طيب آه، نعود بقى اه بنقول يا دكتور حازم مساله تربيه الابناء حكمها بالنسبه للاب ايه؟
تربية الأبناء يعني كثير من الناس بيظن تربية الأبناء دي حاجة إيه, إيه عشان آه، الدين عشان الأمة عشان الأسرة عشان تربية الأبناء دي فرض دي جنة أو نار يا الله يعني قضية تربية الأبناء دي قضية جنة أو نار يعني إيه جنة أو نار اه عايز توضيح.
يعني كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة تربيتك لابنك وتربيتك لابنك بتتوقف مصيرك فيها حد... يعني على سبيل المثال أيوة.
ساعة العرض على الله اللي هو أخطر موقف في حياة الإنسان كلها وفي مصير الإنسان كله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه صلى الله عليه عليه وسلم السلام صلى الله.
كلكم راع اه وكلكم مسؤول الله وكلكم كلكم مسؤول ده دي محتاجه المقصودة جدا كلكم مسؤول دي محتاجه وقفه محتاجة ألف وقفة اه محتاجة ألف كلكم وقفة راع وكلكم مسؤول وكلكم مسؤول يعني عن رعيته اللي بيتفرج علينا يعني الام اللي قاعده تتفرج علينا هتتسالي آه.
هتتسالي عن جوزك وهتتسالي عن بنتك وهتتسالي عن ابنك اللي بيتفرج علينا هيتسال عن مراته وعن ابنه وعن بنته البنت هتتسال عن ابوها وعن اخواتها الاخ هيتسال عن اخته مم.
وعن ابوه وعن امه وكلكم مسؤول كلكم مسؤول دي احنا ممكن نجيب ورقه ونكتبها على ظهرها بخط كبير وتعلقيها في اوضتك والاب يعلقها قدامه والابن يعلقها قدامه ويفتكر كلكم مسؤول اه ده ال- بعض العلماء قالوا ان الاب هيسال عن الابن امام الله قبل ما الابن هيتسال عن الاب لا نقول الجمله ثاني الاب سيسال عن الابن قبل ما الابن هيتسال الاب هيسال عن بر الابناء قبل ان يسال الابناء عن بر الاباء طب مش هيكون لي عذر يا دكتور حازم لما اقول يا رب طب انا انت كنت عارف ظروفي وانا فقير ومسكين وعايز اربي عيالي تربيه صح يا رب انا كنت عن- ليا عذر ان انا عايز امن مستقبل عيالي دي دي زي بالظبط اللي يقول يا رب انا ما كانش عندي وقت ما كانش عندي وقت اصلي آه.
ده فرض وده فرض آه.
دي جنه ونار ودي جنه ونار مم.
بالظبط بل سوء الخاتمه سوء الخاتمه عقوبه من الله والعياذ بالله للي بيعتدي على مراته واولاده وما يدوش حقهم حول ولا قوة يعني إلا احد الناس يعني احد الناس الله يغفر ليه ويرحمه يعني كان مراته واولاده مبهدلهم اخر بهدله مقطعهم بيطردهم لدرجه انه طردهم مره قعدوا يعني في في مكان زي الشارع كده مكان آه.
ما لهمش مأوى قعدوا اكتر من اسبوع يعني كانوا حتى بياخدوا حاجتهم في في حاجه ما, لا حول ما ولا لهمش قوة إلا مكان يروحوه نعم.
على الاطلاق مم.
هذا الرجل لما كبر اولاده ومراته سابوه وراح عاش في مكان تاني كبر عجز مرض بقى جيرانه يعني كل شويه يروحوا يشوفوه محتاج حاجه ينقلوه المستشفى لو تعب فيعني احد الناس احد الناس جيرانه بيقول لي بيقول لي بدانا نشم من شقته ريحه صعبه جدا فبلغنا ابنه ما رضاش يجي الريحه كل يوم بتزيد جدا بلغنا ابنه لما بدا يحس ان في خطر جه فتحنا الشقه لقينا ابوه ميت ومتحلل لا حول ولا ومتعفن.
قوة إلا بالله.
جينا نرفع جثه ابوه كل ما نرفع لحمه بيقع مم.
بيقول واحنا بننزله من سلم البيت طول ما احنا بننزله لحمه بيقع ربنا يعافينا يا رب آمين.
يعني سبحان الله انا بحس كده ان انت لو قطعت ولادك انت حر ربنا يعمل فيك ايه مم. لا حول ولا قوة لو إلا بدأ يعني الاب لازم يرجع بالله. يعني كلكم راع وكلكم مسؤول وكلكم مسؤول طب مسألة الحديث ال- الصحيح الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عمله انقطع عمله كلمة انقطع عمله وربنا قال فأصابتكم آه.
مصيبة الموت ليه الموت مصيبة آه.
عشان الكلمة دي انقطع عمله عملك هيتقطع هينتهي زي ما الكهرباء بتتقطع انتهت أيوة.
ما عادش في رصيد بيجي اللي انت عملته انتهى الا من ثلاث يبقى الواحد نايم في قبره ممكن والعياذ بالله بيتعرض لعذاب على ذنوب على معاصي على امراض قلوب فيه على كبائر عملها فجاه يلاقي باب رحمه فتح مم.
فجاه يلاقي عذاب اترفع عليه او ولد صالح يدعو له والعلماء قالوا ولد صالح كلمه صالح دي شرط لازم تربي ابنك يبقى صالح عشان لما يدعي لك يستجاب بعض العلماء قالوا لو الابن مش صالح لا ينطبق عليه الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله بل ممكن لا حول الواحد ولا قوة بعد ما إلا يجاوب على اسئله بالله.
القبر الثلاثه وبعد ما يبعث في مأمن وبعد ما ياخد كتابه بيمينه وبعد ما يعدي الصراط وبعد ما الطب كفه الحسنات باليمين وبعد ما بياخد كتابه بيمينه وهو جاي يجري على الجنه عند القنطره اللي ما بين النار والجنه بيجري على الجنه يلاقي ناس مسكت في مين ابنه بنته مراته ايه انتوا عايزين مني ايه ابنه يقول له انت ما علمتنيش دين انت ما عرفتنيش ربنا انت ما حببتنيش في ربنا ما خفتنيش منه مراته تقول له انت سبتني لوحدي كنت اشيل الحمل ازاي كنت اربيهم ازاي بنته تقول له انت ما علمتنيش حجاب انت ما عرفتنيش طريق ربنا ما عرفتنيش اعمل ايه يعني ال ال ال القصه اللي حصلت قصه ال- ال- ال- سبحان المشهوره الله نعم نعم عند كثير من الناس مم.
ال ال الاب اللي ابنه جاب قلم فلوماستر وقعد يكتب على الانتريه ولا على الكنب فالاب يعني اتنرفز طبعا وصرف فلوس قام جاي مقيد ايدين ابنه في الكنبه وسابه ونزل والام مرعوبه من الاب انها تفك ابنها جه رجع لقى الابن بيصرخ بصوت مغمى عليه الواد حصل في ايده ج- غرغرينه راحوا المستشفى قالوا لازم تتقطع ايديه عملوا عمليه قطعوا ايديه قطعوا ايده الابن الولد لما صحى من النوم ولقى ايديه مقطوعه قعد يصرخ ويبكي لابوه يقول له بابا بابا رجع لي ايدي وما عدتش اعمل كده تاني الموقف ده بيقطع في القلب نعم.
اللي يقطع في القلب اكتر لو ابنك جالك يوم القيامه مسك فيك وقال لك بابا بابا رجعني وانا هصلي لو بنتك جت مسكت فيك يوم القيامه وقالت لك بابا بابا رجعني وانا هلبس حجاب لو بنتك جت مسكت فيك يوم القيامه قالت لك يا ماما رجعيني وانا هعبد ربنا وهحفظ قران لو بنتك جت مسكت فيك يوم القيامه قالت لك يا بابا رجعني وانا هعبد ربنا وقال يعني يعني الموقف رهيب مم.
الموقف رهيب كلكم راع وكلكم مسؤول وكلكم عن مسؤول رعيته وكلكم مم.
ربنا ربنا يستر يا رب الأب اللي مسافر نخاطب برضه أيضا مرة أخرى الأب اللي مسافر الاب وسايب اللي ولاده.
مسافر وساب ولاده وبيرجع لهم ضيف آه اسبوع في الأ- كندا الأب اللي مطلق الاب اللي مطلق مم.
وسا- ورامي ولاده نركز عليها شوية ورامي ولاده ورامي آه.
مراته آه.
ورامي و- و- ويقول لك خلاص طب يا اخي انت بتكره يا اخي انت بتكره مراتك آه.
ذنب ولادك ايه يا اخي انت بتكرهي جوزك ذنب العيال ايه مم.
تحطمي صوره الاب عند عياله ليه ده ده بالنسبه لهم صمام امان في الحياه انت وابوه حتى لو متطلقين زي شريطين القطر الابنك عمره ما هيوصل لحاجه في حياته الا على الشريطين زي القطر بالظبط مم.
الا على شريطين سواء متجوزين او منفصلين لازم الاثنين يبقى لهم دور آه.
في تربيه الابن والبنت تمام.
والا ازاي يبقى يبقى الجزء الاول اللي هي مساله تربيه الابناء فرض على الابناء احنا بناخد منها الشعار قول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن وكلكم رعيته مسؤول عن نتذكر ايضا حديث المصطفى اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ونتوقف مع كلمه انقطع ان انت عملك كله بينقطع حياتك كلها بتنقطع الا من ابنك ثلاث ابنك ساعتها آه. او ولد صالح لو انت مت آه.
مين اللي هيدعي لك غيره اه لو انت وقعت مين اللي هيشيلك غيره طب لو العلاقه وحشه بينهم الاثنين هيدعي له ولا يدعي عليه؟
لو العلاقه وحشه اه هو مش هيدعي عليه لان آه.
ابوه بس مش آه.
هيدعي له.
طب ال- الاخ اللي احنا قلنا عليه ان هو ابوه ان عنده إلا السرطان لو في خير.
اه اللي عنده عن- ابوه عنده سرطان ويقول انا ما شفتش حاجه حلوه منه ازوره ولا لا ما هو الوقت يا استاذ ملهم انت قلت لي قبل حاجه انا برضه عايزك ت- تقولها لنا وتوضحها لنا لان دي امر مهم جدا حضرتك لما قعدت مع الشباب ال- امبارح او او اليوم قالوا لك ايه والله هو انا يعني ايه انا موضوع ال- عوده اب ان عودة.
الاب يرجع بيته عودة.
يرجع مكانه عوده اب يعني الواحد كان متخيل ان الموضوع الحيوي بر الوالدين انا لم اكن اتصور ان الشباب جواه كميه هذا الكبت إنت- انا اول ما بكلم الشباب بحس انه بينفجر يعني انا عايز اقول للاباء والامهات رسائل اولادكم مش هيقولوها لكم مش هيوصلوها لكم رسائل كتير جدا الاولاد مش هيرضوا يقولوها البنت بنت كانت يعني امها قاعده في قاعده كده والبنت بتتباهى قدام ال- ال- الام بتتباهى قدام الناس انا بنتي ما بتخبيش عليا حاجه ابدا وبنتها واقفه وراها ربنا يعافينا يا رب طلع لسانها مم.
يعني بتضحك على امها مم.
بعد ايام اكتشفوا ان البنت متجوزه عرفي لا بجد حول ولا أكتر.
قوة إلا يبقى اذا مش عايزين نتخانق يا جماعه احنا عايزين نفوق اولادكم عايزين يوصلوا لكم رسائل كتير جدا لازم تعرفوها لازم تسمعوها اولادكم عايزين يقولوا لكم سووا بينا سووا بينا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يخلو لكم وجهه ابيكم أبيكم.
أولا- اخوات سيدنا يوسف, يوسف، نعم.
الابن لما بيدخل الاولاد على الاب بيبصوا ابوهم ضحك لمين اكتر فرح بمين اكتر تعبيرات وشه لمين اكتر لما لقوا تعبيرات وش ابوهم ليوسف كانوا هيقتلوا يوسف مم.
ساووا بين الاولاد ما تشتمنيش الابن ابنك بيقول لك كده ما تشتمنيش قدام اصحابي ما احترمني قدام اصحابي احترم اصحابي لان ده احترام خد رايي ابني لي شخصيه مم.
عيني ان انا برك ما تجيش تطردني بعد عمر طويل سبتني اتفرج على كل القنوات الفاسده في الدش واسمع الاغاني المحرمه وادخل على النت زي ما انا عايز في اي موقع بعد عمر طويل ما علمتنيش احب ربنا ولا اخاف منه بعد عمر طويل كنت بتضربني لو الدرس راح مني او المدرسه اتاخرت عليها وما تضربنيش لو ما صليتش بعد عمر طويل ما خل... ما, ما- ما حسستنيش ان حفظ القران ده حاجه في حياتي بعد عمر طويل كل ده حصل فيه انت جاي بتطرد ان انا أنط وده ليه؟
كله ده من خلال الواقع من خلال الشباب اللي هم عايزين يقولوه للاباء بس هم مش عارفين هم عايزين لان يقولوا- هم اللي يقول لك ابويا مش عارف مش عايز يسمعني ابويا مش عاوز يسمع وجهه نظري ابويا مش عاوز يسمع انا بشتكي ليه او انا بقول له ايه اللي يكسر الفجوه دي هو الاب مش الابن اه لما الاب يجي يتكلم على الابن
الاب هو اللي يكسر الفجوه دي مش الابن هنشوف الموضوع ده طيب.
بس انا عايز اقول لك قبل ما نستقبل اتصال انت منور الله يخليك يا استاذ مهند.
نستقبل اتصال اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا استاذ حاجه ام كريم أهلا وسهلا اتفضل يا معلش أنا آسفة يعني بقول لحضرتك أنت حضرتك دلوقتي بتتكلم عن الأم وعن الأب وكده طب الأبناء اللي هم بيمسكوا ال ال ال ال الأمهات وال والآباء بتوعهم وهم وهم مضحيين عشانهم اه ومربيينهم وعاملين ويجي الابن يمسك امه يشتمها ويهينها وهي وهي وهي عايزه تخليه احسن واحد و- ويمسكها ي- يعني ست كويسه وقاعده جوزها مسافر ومعاها اولادها ويجي ابن من اولادها متعلم في الجامعه متعلم ما بالك حضرتك ان هو متعلم نعم نعم متعلم وفي- وفي جامعة وبيشتم أمه يعني بيمسك أمه بي وبيصلي بيصلي بيقول الله أكبر حاضر حاضر بيقول الله أكبر حضرتك انت إيه، اه لازم الام تبقى كويسه والاب يبقى ما بنقولش حاجه فين الابناء اللي هم الأب- بتاع- ال- الأبناء في والله- الحلقة القادمة إن والله شاء انا الله.
بتمنى حاضر حاضر ان شاء الله مساله من- الابناء في الحلقه القادمه ان شاء انا الله رقاش قلب العيال شويه في الحلقه القادمه ان شاء الله ان ربنا قدر وقلنا إن يبقى خير ان شاء الله الحاجه اميمه السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله اهلا يا حاجه ازي حضرتك ازيك يا استاذ أهلا منى؟
وسهلا.
ربنا يبارك في الدكتور حازم حازم يا إن شاء رب الله يديله نعم.
الصحه والعافيه يا رب امين يا رب هقول لحضرتك انا بس سالت مره يعني شاب قلت له ايه الفجوه اللي بينك وبين ابوك يعني قال لي ثلاث نقط يا استاذ ملهم اتفضل آه ربنا يكرمك قال لي ان الاب فاهم ان هو بيعرف كل حاجه والابن مش فاهم قلت له يعني ايه قال لي بتاثر علينا في المعامله انه مثلا ياخد القرار هو ويجبرني ان انا اعمل حاجه انا مش عايزها ممكن يبقى انا عندي ميعاد عايز اروحه هو لا يقول لي لا سيب الميعاد ده وروح ميعادي انا واعمل لي الشيء الفلاني ما يحترم ما بيخلينيش احترم نفسي قدام اصحابي ما بيدروش الام بيقول لي قال لي تاني ما فيش مناقشه بيني وبينه ما بيحطش وقت نناقش قال لي كلمه بقى اللي قالها دكتور حازم دلوقتي قال لي ان هو ممكن يستهزئ بيا قدام اصحابه يعني يقول يشتمني ويقول لي بالفاظ انا انا موافق انه يشتمني بينه وبين نفسي بيني وبينه لكن ما يهزئنيش قدام آه، آه، اصحابه ويب- ويبهدلني رغم ان انا يعني شاب في الجامعه وكده وليا وليا قيمتي فدي حاجات بتبقى بتعمل فجوه اللي بين الاباء والأب- والابناء ربنا يكرمك يا وجزاك حاج.
الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا الاستاذه ايمان
السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا آه، انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ربنا دوت يكرمك وممكن اكلم الدكتور اه حازم اتفضلي يا فندم ازيك اتفضلي.
يا دكتور حازم اهلا وسهلا اتفضلي يا انا والله كان نفسي اكلم حضرتك من زمان ونفسي حضرتك تدعي لي ربنا يبارك لك يا رب
ربنا يسددك يا رب ويثبتك يا رب اللهم امين وانا عايزه بس اقول لحضرتك انت حاجه متزوجه لا ربنا يرزقك الزوج الصالح يا رب يا رب إن ان شاء الله شاء الله.
والذريه الصالحه يا رب ان شاء الله انا والله يعني موضوع الحلقه يعني كنت عايزه بس اقول ان انا يعني كان سبب آه، ان انا حصل لي مشاكل كتير جدا كان سبب الفجوه اللي كانت آه، بيني وبين والدي ايه اللي حصل
اللي حصل ان ان انا من صغري وانا حاسه ان انا لوحدي في كل حاجه اي مشكله تحصل لي مفيش حد بيتدخل خالص اي حاجه كنت كتير قوي بقى يعني محتاجه حد يسمعني محتاجه حد يوجهني والدك ووالدتك فين موجودين اه
بس في فرق كبير بينك وبينهم
في اه اه فرق كبير قوي وبعدين انا يعني حصلت لي مشاكل كتير جدا وتعذبت كتير جدا من رحمة ربنا بيا ان انا لجأت للدين ولجأت للقرآن وكان القرآن ده هو سبب هدايتي الحمد لله الحمد لله رب العالمين ويعني انا بتصور كده اي واحدة لو كانت عاشت الظروف اللي انا عشتها كانت ممكن تضيع ما كانش ممكن ان هي بس الحمد لله دي من رحمة ربنا بيا الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربنا يثبتك يا رب انا عايزه بس الدكتور حازم يدعي لي و...
ان شاء الله حاضر ربنا يبارك له يا رب ربنا يثبتك اللهم امين يا رب ام احمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ازي بك حضرتك؟
وعليكم السلام.
ازي حضرتك أستاذ الفاضل الله يكرمك ويعزك بارك الله في حضرتك الله يبارك فيك وبارك الله في الدكتور حازم منور ربنا يبارك ما شاء فيه الله وي- نعم.
وي- ويطول عمره آمين ويحسن يا رب.
عمله اللهم امين يا رب آه، حضرتك عندي سؤال بعد اذن حضرتك نعم دلوقتي انا آه، انا من- منفصله بقالي 11 سنه وعندي ولد فحاولت كتير الاتصال بب- بابا الولد انه يعرفه بس معنويا وليس ماديا فطبعا كان بيرفض فانا من ناحيه تانية آه، بقول لابني يا بابا يعني هو هو هيبقى قدام ربنا سبحانه وتعالى مسؤول انما احنا آه، لو احتاجك في يوم من الايام انك تشوفه او او او لا تمانع لان اللي بيحاسب العباد رب العباد آه، فهل انا دلوقتي خلصت ضميري من ناحيه ابني ومن ناحيه والده عشان قدام ربنا اللي الدكتور حازم بيقول ان كل في يوم القيامه كل- هنتسال على كل حاجه صحيح.
فهل انا دلوقتي هل انا قصرت من ناحيه ابني او من- انا حاولت بكل الطرق لدرجه ان انا اتنازلت عن كل حقوقي الماديه وحقوق ابني كمان ولكن ع- انا بس كنت بطلب منه المعنويات ان ابني يتربى لو عايز يشوف ابنه لو عايز يشوف باباه كده هو رافض باباه تمام.
رافض ابنه تماما وفي نفس التوقيت بقول لابني ما بب- ما ببينش لابني النقطه فيه بل بالعكس اقول له هو اكيد مشغول اكيد مش فاضي اكيد لا.
مسافر نعم.
آه عشان نفسيته تبقى كويسه وفي نفس الوقت لو في يوم من الايام حد انه يشوفه ما يكونش فيه حساسيات و- واقول له ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب مش احنا فهل انا يكرمك يا رب.
الله يكرمك يا ربنا رب وكرم جدا فهل كده انا مقصره في حق حاضر، ابني إن شاء الله ولا حاضر.
ربنا يبارك في حضرتك شكرا جزيلا اتصال من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ محمد اهلا وسهلا أهلا بحضرتك ازي حضرتك؟
آه، آه، طبعا آه، بعد إذن حضرتك يعني في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله آه، أنا شايف إنه ما ما خلاش حاجة إلا ما أشار إليها وعلمنا إياها يعني نعم نعم آه، عليه يعني الصلاة والسلام.
الموضوع أعتقد يتلخص في كلمتين إن شاء الله نعم آه، يعني كل زوج إن شاء الله آه، عند إتيان زوجته لو قال كلمتين اتنين أعتقد إن بإذن الله لو قالهم بيقين هي- هنتجنب كل المشاكل دي خالص نعم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يا رب يا رب انا عايز مثلا ان الشيخ آه، حازم لو ي- يقول لنا ما يترتب على الكلمتين دول هتلاقي حضرتك ان شاء الله ما يترتب عليهم حل لكل المشاكل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ربنا يكرمك كم يا زوج محمد.
وزوجه عند الزواج قبل ال- أو- يوم الدخله يقرا قران ويصلي ركعتين ما يترتب على ذلك ارجو بس ال- من الشيخ حازم يعلق على هذا ال- على الدعاء شاء يعني الله.
بعد اذن حضرتك وجزاكم هو الله خير ربنا ربنا يعني شكرا جزيلا في أستاذ القرآن محمد.
الشيطان بيقول ايه؟ لاحتنكن ايه؟
ذريتهم يعني معركة الشيطان مع ابن آدم على أولاده مم.
معركة الشيطان كلها معاك على ابنك هو اللي هياخده ولا انت اللي هتاخده فلما الاب بيتخلى على ابنه هو خلاص انت بتسيبه لابليس
مشاكل طب ايه رايك في الاسئله وال- والمداخلات دي كلها هي مش اسئله ولكن مداخلات واقعيه تقول إيه؟
والله والله حضرتك البنت اللي بتقول ان في فجوه بينه بينه وبين- بينه وبينهم محدش بيسمع بيسمع كلامي انا ال- حاسه ان انا لوحدي من الأبناء صغري جواهم ط- جواهم بركان اه عايزين يقولوا لاهاليهم انت دلوقتي بتغضب عليها ليه انت دلوقتي خسرت فلوس بره انت دلوقتي حصل لك مشكله في شغلك انت جايب الزعق لي ليه انت بتقابل اصحابك بره تضحك معاهم وتقابلهم كانك اطيب انسان في الدنيا وتيجي انا تتنرفز عليا ليه انت انت انت بتغضب مني ليه ما هو زي ما في حاجه اسمها عقاب في حاجه اسمها تشجيع اما بتقول لي لا بتقول لي لا من غير ما تديني مبرر ليه ما تقنعني انت عايزني اطلع احسن منك هو انا هطلع احسن منك لما اكل اكل احسن من اللي انت اكلته مم.
لما البس لبس احسن من اللي انت لابسه انا كده مش هطلع احسن منك انا كده هطلع اتخن منك بس انما احسن دي مش هتحصل انا انا اطلع احسن منك لما انت تربيني لما تديني خبرتك اقوم انا اخد خبره حياتي بعد الخبره اللي انت خدتها انت انت ال- الاولاد جواهم بركان تجاه اهاليهم بركان ليه يعني ليه يا والدي الفاضل ليه ليه يا امي الفاضله ليه ابنك يحب المدرس بتاعه اكتر منك ليه ابنك يحب يحب صاحبه.
صاحبه اكتر منك ليه ابنك يلف في الدنيا كلها يشكلها همومه الا انت ليه ابنك يدور في الدنيا كلها على حد ينصحه الا انت ليه ليه انت اخر باب الابن بيفكر فيه ولو ما لقاش غيره مش هيفكر فيه ليه وصلت العلاقه لكده ليه الام كل قضيتها في البيت يعني معلش يا جماعه انا عارف انا عارف ان عقوق الابناء و- العقوق يعني من الابناء للاباء وصل لدرجه رهيبه صحيح. انما معلش ده ما- احنا بنتكلم دلوقتي في مجال تاني بنتكلم يعني مش بننكر ال ال الوجه الاخر إنما بنتكلم في هو مجال تاني.
سنتكلم ولكن احنا الحلقه محدده بعوض آه، بنتكلم في نص الفجوه نص نعم.
الفجوه مم.
جزء من الفجوه اللي هو الفجوه اللي عملها الاباء اساسا اللي آه.
عليهم الخطوه الاولى آه، آه.
انت دلوقتي بت- بتصحي من الصبح طالع طبعا ما انتش قادره بتموت بتصحي الصبح تاكل العيال وتلبسيه وبعد كده ترجعي ت- ت- تطبخي وتصرخي ع- عشان كل عيل ياكل وتصرخي عشان كل عيل يذاكر وبعد كده تتفرجي على التلفزيون تنامي قدامه عشان تاني يوم تصحي نعم.
ابوهم يخرج يشتغل يرجع يزعق زعقتين في البيت وبعد كده ياكل وينام انت قلت جمله وانت بتتكلم يا دكتور حازم بتقول مسؤوليه الاب نعم انت بتقول الاب عليه هو العبء هو اللي يبدا يعمل ايه
الاب يعمل ايه اه يعمل يعني انتوا لو لو عايزين الوقت توصيه عمليه بعد الحلقه دهيت فعلا انك انت ترجع ترجع تاخد مكانك آه.
مراتك مستنياك مراتك مستن... محتاجاك ابنك مستنيك بنتك مستنياك اول حاجه بعد الحلقه دي على طول اتصل باي محل دليفري لو انت معاك فلوس خلاص وهات لهم عشوه لو معكش فلوس آه، مراتك تقوم تعمل عشاء ايه على حسب ما ربنا رزقك اه انت جعان يا استاذ ملهم ان شاء الله انا باني جعان أنا جعان، آه.
فاحنا بعد برضه بعد إن شاء الحلقه الله.
نتعشى ان شاء الله ما انت بتتكلم عامله فتنفذ بقى اه ان شاء الله باذن الله هات بيتك هات مراتك آه.
وهات اولادك واقعدوا مع بعض يا جماعه اقعدوا مع بعض اسمعوا اولادكم اسمع اولادك انا عايزك بكره وتعمل الموضوع ده كل اسبوعين والله هتجني ثمار خطيره بكره قول لابنك هات ابنك لوحده كده قول له تعالى يا ابني هننزل نتغدى مع بعض لوحده واقعد قول له مشاكلك في ايه نقطه انت بتتكلم كلام جميل بس انت بتقول الاب يرجع ويتكلم ويعمل دلوقتي هو ما فيش اساسا حوار ما فيش اساسا حوار من البدايه يبقى هو- هرجع حوار دلوقتي ازاي بص يا سيدي آه.
بص يا استاذ ملهم أيوة.
ما هو ما فيش حوار بس ده ده حته من من قلبه آه.
يعني انا بوصي مين بمين آه.
ده انا بوصي واحد بحته من قلبه آه.
ده انا بوصي واحد بكلبه ب- ب- بكبده بوصي يا استاذ ملهم لازم كسر الحاجز ده أيوة.
كسر الحاجز ده بخطوه مم.
الخطوه دي ايه خد ابنك وقول له مشاكلك ايه يا ابني الابن مش هيستغرب آه.
انا هستغرب من ابويا آه.
انا هستغرب ان ابويا بيحبني انا هستغرب ان ابويا مهتم انا مش هستغرب ده الغريب الغريب ان الاب معتقد ان ابنه هيستغرب الغريب ان الاب ممكن يعني مكسوف يقول لابنه انا بحبك يا ابني وعايز اهتم بمشاكلك مم.
انت مش قادر انك انت تشوف انك مشاكلك إيه. اقعد معاه مشاكلك ايه يا ابني مم.
انت يا ابني بتحب طب انت طب يعني طب يا ابني انت عندك مشاكل طب انت عندك هموم طب انت عن... اسمع ابنك وما تنتقدوش ما تنتقدوش الاباء اللي بيقعدوا ينتقدوا اولادهم الامهات اللي بيقعدوا يعايروا اولادهم انت بتعاير ابنك بتنتقد ابنك ابنك سقط يا فاشل يا ساقط يا ساقطه يا فاشله يا اللي مش عارف عملت ايه وكل الناس نجحوا لو ابنك مثلا كان عنده جرح في وشه ولا حاجه يعني الواحد شاف بعض حاجات من كده يا اللي وشك مش عارف ايه انت انت كل ما الابن يخنق ابوه او يخنق امه يقوموا ضاغطين على الدم اللي بيوجعه مم.
الدم اللي بيوجعه صوت سنه الدم اللي بيوجعه حاجه ابن طلع ابن طلع اسمر طلع اسمر جدا مثلا يعني خلق الله رضيت بالله ربا ده في اذكار الصباح والمساء يا دكتور انا رضيت يا ما هو رب انا بإيدك بشقى ليا.
ما هو انا بشقى وبجتهد يا- يا- وبتعب يا عشان أسود، عشان يا انجحهم أحمر.
عشان ده يبقى كلام.
كويس إيه؟
انا بتعب وبجتهد وبشقى عشان اجيب لهم من اللقمه والعيش واجيب لهم مصاريفهم عشان الاقيهم لمدى حلوه
ما هو استاذ ملهم آه.
ما- يعني ال- مصاريفهم ده جزء من احتياجهم أيوة.
يعني في الطب على سبيل آه.
المثال ما انا في لازم الطب اوبخه ان هو صح يقول لك الفول وجبه غذائيه ايه نعم.
متكامله العناصر تمام.
الغذائيه يعني متكامله العناصر. فيها فيتامينات فيها دهون فيها مش عارف ايه ال- الموضوع ده كله لو انا قعدت اكل واحد بروتين ما آه.
ادتوش نشويات هيموت اه, آه.
لو قعدت اكل واحد اكل واحد فيتامينات ما ادتوش بروتين هيموت مم.
ما ينفعش لازم كل حاجه الاكل ده جزء من الاحتياج مم.
جزء فين الاحتياجات التانية فين التربية فين البناء يا جماعة يا جماعة سيدنا يوسف لما وقع في مشكلة حصل له مشكلة مشكلة إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأ... يا أبتي آه لما حصل له المشكلة راح جينا على لابوه أبوه.
آه جينا على أبوه. لا، الله في الله حوار بينه وبين أبوه مم، مم.
في في في جسر بينه وبين أبوه مفيش فجوة بينه وبين أبوه لا يمكن يوسف كان هيجري على أبوه إلا لو أصلا بينه وبين أبوه 100 قعدة قبل كده تمام.
وده طفل صغير مم.
هو يوسف كان عنده قد إيه ويوسف كان راجل كبير الكبير ابنك خويه و- وابنك هو صغير وابنك هو صغير ما تاخد ابنك يا أخي وتروح تزور قرايبك وتروح تزور ك- كبره يا أخي خدوا واقعدوا في قعدات الكبار قعدوا معاك في قعدات الكبار كبروا احترموا هاتوا اولادك واقعدوا يا اولاد والله في مشكله كذا في البيت نحلها ازاي يا اولاد ده ي- لغه الحوار الخطوه الاولى على الاب افرض الاب دخل يا استاذ ملهم أيوة.
لقى ابنه قاعد قدام موقع قذر عن النت اه لقى ابنه بيشرب سيجاره يعمل ايه مم.
يا بيفضحه يا بيشهر بيه الدنيا كلها يا بيضربه يا بيطرده يا بيشتمه يا... طب هو ده رد فعل يعني انا دلوقتي انت ليه تحسس ابنك انك انت طوق حوالين رقبته انت لازم تبقى طوق نجاه لابنك مش قط حوالين رقبته خليك طوق نجاه في حياته ابنك بيغرق تقوم انت واقف يا اللي بتغرق يا اللي بت... انت يا كلب اطلع هو لو يقدر كان طلع هو لو كان قادر ينقذ هو مستنيك تنقذه هو بيجري عليك عشان تنقذه قمت ضربه بالقلم ما تقفلش جرح على الصديد اللي فيه انت بينك وبين ابنك حاجات لازم تتنضف اقعد معاه كلمه سمعه دين كلمه عن ربنا انقل له خبره حياتك انزل له اديله مزاد اتصل بيه قول له انت فين يا ابني انزل لبنتك مدرستها وخدها تمشيها من المدرسه لل... للبيت واتكلم معاه اعزم اولادك في ثبت ميعاد يعني ال... ال... كل ده بقى في توسيط العمليه الاولى في الاخر ان شاء الله حاضر ن- نستقبل اتصال اتفضل نستقبل اتصال ام عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا عليكم السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا استاذ ملهم الله يسلم حضرتك اهلا وسهلا آه انت منورين الشاشة والله انت اللي منوره بمداخلتك معانا الله يخليك اتفضل.
آه انا حضرتك آه عاجبني كلام الشيخ آه حازم حازم اه آه فعلا هو ال- ال- الفجوة فعلا بتيجي من الأب والأم آه أول حاجة المفروض المفروض نعلمها للطفل من صغره الإسلام ازاي ح- ده حرام وده حلال احترام الوالد احترام ال- الوالدة احترام الزوج للزوج امام الاولاد مم.
ده حاجة مهمة جدا يطلع الطفل محترم ابوه محترم امه نعم.
التناقش بين الزوج والزوجة في الامور الخاصة والعامة بينهم وبين مش قدام الاولاد صحيح.
آه، فيه منازعات فيه اي خلافات المفروض ما تتقضاش قدام الاولاد نعم.
آه، تراعي الطفل على الصلاه والاذكار و- وخاف من ربنا في دي وخاف من ربنا في دي صدقني هيطلع الطفل يكبر على دينه وعلى اسلامه يحترم الاب والاب يحترم ابنه وبكده هيطلع طفل راجل مخلص نعم.
لربنا نعم.
ولدينه ولوطنه ولابوه ولامه وهيبقى مجتمع يعني يعني اسلامي اسلامي فعلا ربنا يعني يكرمك يا رب ولكن لو الطفل طلع على ال- ازاي النزاع موجود والخلافات موجودة بالتالي هيطلع على كده يعني الاحترام الديني والاحترام الاباء ربنا- امام الاولاد تمام.
هيطلع الطفل محترم ابوه والاب محترم شكراً ابنه جزيلاً. شكراً.
والصداقه الصداقه مهمه جدا بين الاباء وال- والابناء زي ربنا ما بيقول يكرمك يا رب.
الشيخ حازم ال- الصداقه مهمه جدا الصداقه بين الام والبنت والاب وال- وال- والابن دي الصداقه مهمه جدا هتخلق مجتمع اسلامي وان شاء الله يبقى يعني إحنا الصداقه زي مع كده.
عبد الرحمن ان شاء الله ان حاضر.
شاء الله شكرا جزيلا الاستاذه رحاب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك استاذ اهلا وسهلا الله ملهم يكرمك جزاك الله خيرا الله يبارك فيك دايما الله يكرمك.
موفق ومسدد في اختياراتك ان شاء اللهم الله امين يا رب آه، ازيك يا شيخ حازم اهلا وسهلا عامل ايه الحمد ربنا يجازيك خير يا رب على كل كلمه بتقولها امين يا رب والله انا كل ما بسمعك بحس ان انا لازم اقوم اعمل حاجه يعني م- طب لما س- الحلقه تنتهي الدكتور حازم هيقول توصيات مهمه آه.
لازم ننفذها كلنا ان شاء الله ان شاء الله والله بننفذها انا على بفضل طول مش انا بعون.
ماشيه بشرايطي وشنطتي على طول والله بوزعها في كل ربنا حته يكرمك وفي يا كل رب.
مكان يعني طب قولي لنا يلا اسباب الفجوه آه طب انا بس عايزه اسال سؤال في, في نفس الموضوع الحلقه يعني آه طبعا حضرتك معايا يا دكتور حازم ان لازم ال- الاب ي- يجبر ابنائه على احترامه او على بره يعني معايا انه يعين اولاده على بره اه أو يعين يعني بتصرفات الاب برضه ان هو بيجبرهم ان هم سلوكياته يحترموه يعني اه فلو الاب ليه بعض التصرفات الخاطئه يعني انا الحمد لله بفضل الله منتقبه وملتزمه الى حد ما بفضل الله ونعمته يعني ربنا يثبتك آه، ف يعني آه، بفضل الله برضو انا مش بحاول يعني ايه إن- مش بحاول اظهر ده بس انا من جوايا بحس ان انا م- مش قادره احترم ابي يعني مش قادره ودوت يعني ناتج عن بعض تصرفاته تمام يعني ليه تصرفات خاطئه مثلا ممكن تصرفات يعني تغضب ربنا بحس ان هي ممكن تغضب ربنا آه، ممكن هو يعني سنا يعني طبعا آه، او عنده مثلا حاجه 60 سنه فيعني بيسمع اغاني كتير حاضر، لحد حاضر.
دلوقتي يعني حاضر يا استاذ مثلا رحاب رسالتك وصلت حاضر شكرا جزيلا الاستاذ احمد السلام عليكم
السلام عليكم اهلا وسهلا الله يكرمك
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل استاذ حضرتك بس اغ- وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون
أيوة أستاذ منى معايا اتفضل
ممكن أكلم الشيخ حازم اتفضل يا فندم اتفضل يا اخي اتفضل يا حبيب قلبي أه. أنا بشكر الشيخ حازم جدا على موضوع الحلقة
استاذ ملهم بل اتفضل بس سريعا يا استاذ احمد عشان الوقت بيمر استاذنك بس الوقت بيمر سريعا وب- محتاج ب- كل ب- دقيقه معايا بقول قول يلا قول اسباب الفجوه بين الاباء والابناء ماشي حاضر يلا اتفضل الله يكرمك
هو الغلط كله على الأبناء هو- مش على الآباء هو العيب في الابن مش الأب حاضر العيب في أنا الابن مش ابني في الأب.
وبقول لحضرتك الغلط على الآباء مش الأبناء فلازم الابن بس يتحمل ولده شوية طيب ويصبر ماشي، عليه حاضر. شكرا يا استاذ احمد شكرا جزيلا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام آه، السلام عليكم اهلا يا أم محمد آه، لو سمحت آه، انا ليا مداخله وليا سؤال برضو اتفضلي آه، هو ال- دلوقتي العيب آه، حضرتك بتقول على الاباء مش الابناء كويس حضرتك لا هو المسؤوليه معلش.
واقعه على الاثنين الاباء ماشي والابناء بس ماشي احنا طيب.
بنركز النهارده على آه، الاباء نعم
طيب انا دلوقتي يعني ام هي مشكله الامهات دلوقتي ان هي بتبقى ام واب في نفس الوقت صحيح صحيح آه، ازاي يعني يعني مثلا لو انا بتكلم حضرتك وزوجي موجود دلوقتي يعني آه.
انا اللي دايما بقعد اقول له كلم الاولاد واقعد مع الاولاد والمفروض ان هو يقعد معاهم ولو ساعه واحده في ال- في الاسبوع صح, صحيح، صح صحيح، كلامي ولا لا
تمام فانا دلوقتي لما بكلمه بيعمل معايا مشاكل ويقول لي اسكتي
طيب حاضر طيب لا هو في معلش حاجه تانية يا ريت معلش حضرتك بس تصبر عليا شويه صغننين اتفضلي ان ان دلوقتي انا بجري على اني انا عايزه حد يجي يحفظهم قران واقعد اتحايل عليه ما ماشي بيطنش شويه ومره يقول لي حاضر الحاجه التانية انا عايزه انبه انا مدرسه على فكره ما شاء في الله حاجات كانت بتحصل لنا معانا من زمان في المدارس افتقدنا حاجه مهمه جدا الندوات الدينيه والشيوخ اللي كانوا بيجوا في المدارس ايوه آه، فيا ريت الحاجات دي نهتم بيها يعني انا يلا احنا كمدرسه جاهزين، لما يلا.
بدخل حصه في المدرسه احنا بكلم جاهزين.
الاولاد بيبقوا كويسين مم. تمام حاضر آه نعود دكتور حازم لم... آه لمسألة إن إحنا بنتكلم سيدنا يوسف عليه السلام لما حصلت له المشكلة وجه لا الرسالة لا لوالده على لا طول.
لا, لا باب مم.
ابوه مفتوح آه.
لا في في حوار بينه وبين والده في صدر حنون في اب بمعنى بمعنى يعني كل معاني كلمه اب لا اب يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم الشمس والقمر اللي هم مين؟ ابوه وامه نعم ابوه وامه ربنا شبههم بالشمس والقمر ليه؟ لان الشمس والقمر منورين الارض 24 ساعه الشمس والقمر دائبي دائبين ما بيبطلوش مجهود هي دي التربيه ان الام والاب قاعدين يربوا ليل نهار التربيه عايزه مجهود يا استاذ ملهم درس الليله هو تفعيل لواقعنا لقول الله سبحانه وتعالى في حياتنا يوصيكم الله في اولادكم هو الناس فاكره ان الايه ديت مجرد ايه في الورث يوصيكم الله في اولادكم ابنك ما حدش هيربيه غيرك من يوصي يوصيكم الله الله في اولادكم اه مش الدكتور حازم سبحان الملك الكريم يوصيكم الله في اولادكم مش يوصيكم الله مثلا باولادكم وضح يوصيكم الله في يا مولانا، اولادكم وضح يوصيكم فيها.
الله في اولادكم ما حدش هيربي ابنك غيرك أيوة.
ما فيش لابنك غيرك ما حدش بيحتل الموقع الخطير في قلب ابنك غيرك اليتيم هيروح له حد يكفله المسكين هيروح له حد ينفق عليه انما ابنك خلاص ده له اب ما حدش يعمل له حاجه ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفه ذليلا ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت تخلت او ابا مجهولة.
مجهوله هي الام تخلت هي في ام تتخلى ده الام قتل نفسها عشان اولادها تخلت عن التربيه تخلت عن المسؤوليه فالابن قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نارا قوا معنى ان ربنا بيقول للاب قوا يبقى ربنا يعلم ان هو ده اللي يقدر يحميه انت اللي تقدر تحمي ابنك محدش تاني يحميه يعني كل حاجه بره البيت بتفسد الابن يعني أنت بتوجه الرسالة دلوقتي يا دكتور حازم للأب بتقول له ارجع لبيتك.
ارجع ارجع ارجع ارجع لبيتك آه.
ارجع من الغيبوبه اللي احنا بقينا فيها دهيت اولادك هيضيعوا اولادك في خطر اولادك محتاجين لك اولادك هيهلكم في الاخر يا اما هتحصل مشكله في الدنيا وربنا يعافينا يا اما يوم القيامه هتندم وانت شايف ابنك بيتسحب قدامك انت تحب ان ابنك يتسحب من ايديك الى النار والعياذ بالله لازم يرجع لازم يرجع ل- يرجع لمراته ويرجع لبيته ويرجع للمسؤوليه اللي عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى الاب مرعوب ان ابنه يتقتل صح ولا لا نعم.
طبعا ده مرعوب ده, ده, طبعا، ده طبعا.
مرعوب ان ابنه مرعوب احد النساء مره خبطت على باب من البيوت ست كبيره انا معلش قووني وانا الليله ومسافره ودخل ده قصه حقيقيه وجت قبل كده في ال... دخلوها نيموها مع الاولاد في اوضه الاولاد الاب صاحي من وسط الليل كده لقى الست شايله شنطه وخارجه تخيل بس كانوا بنات ولابسين ده في ايديهم بيقول لها شنطه ايه ده قالت له ده انا نازله طب شنطه ايه بيفتح شنطه لقى ايدين ولاده متقطعه ومحطوطه جوه الشنطه بالدم اللي فيه قتلت ولاده وخد طبعا دي قصه مفزعه وتفزع كل اب طبعا ولادي يتقطعوا واحده تقطعهم قال ما هو انت سبت مكانك ما تزعلش ما حد يدخل انت بتسيب ابنك اشد من هذا الرجل مم.
او انت بتعرض ابنك لهلاك اشد من هذا الرجل مم.
يا جماعه لازم ناخد مسؤوليتنا تجاه اولادنا الاب اللي بيقول ابني بيضيع مني ما هو هو لسه بيضيع اه الام اللي بتقول ده فلانه خطفت ابني مني ما هو مخطوف من زمان بس احنا اللي مش واخدين بالنا يعني الاب بيخاف على ابنه ان هو يتسرق ان هو يتقتل ان هو يحصل له اي حاجه ان هو يجوع طب و- والخوف على دين الابن اه والخوف على تربيته
ما هي المشكلة كمان يا دكتور حازم زي ما, ما يعني أحد ال- آه، ال- اللي اتصلوا بينا اللي بيقولوا إن في في فراغ ديني موجود إن في ما فيش في صداقة بين الأب والابن إن أنا مش عارف أتكلم معاه هو مش حاسس بيا ما هو مش عشان عارف كده قلوبي، ربنا هو مش عارف ربنا مشاكلي.
ربنا تعالى بيقول بقى ايه اه في فراغ ديني هو ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم ايه نارا نار ابنك هيروح جهنم ربنا بيقول لكل اب كده ابنك هيروح جهنم بنتك هتترمي في جهنم ابنك اللي انت بتصحى في عز الليل تقفل الها... شويه الهواء عليه من الشباك احسن يجي له برد هيترمي في جهنم قدام عينيك فربنا بيقول لك خاف على قوا أنف... وليه انفسكم واهلكم الاثنين مع بعض ليه كده مع بعض هي الاسره سفينه واحده لو واحد حفر فيها كله هيغرق ممكن ابن يدمر اسره الأب دلوقتي لما أنت وجهت له النصيحة وبتقول له عد لبيتك وعد لولادك وعد لزوجتك ه- لان دول في رقبتك هو بيقول ولو ما, ما قامش مسؤوليه هو والعياذ بالله ممكن يروح النار وهم يروحوا النار انا متاكد ان احد المشاهدين و- و- وكتير من الاباء الوقت متاثر بهذا الكلام وبقول لك طب ازاي اكسب محبه محبه ولادي ايوه ربنا يبارك في حضرتك الاب يقول لك طب انا اعمل ايه ابني آه.
ما بيحترمنيش آه.
بص بص يا أيوة. رقم واحد بس معلش نعم بدايه احنا بنقول دلوقتي الفجوه ما بين الاباء والابناء وفي فجوه بين الازواج والزوجات صحيح.
فجوه ما بين الناس وبعضها صحيح.
فجوه ما بين الجار وج- وجيرانه صح ولا لا صحيح الفجوه ما بين المخلوق والمخلوق اساسها الفجوه بين المخلوق والخالق الله ده البدايه أيوة.
ان اصلا في فجوه بين المخلوق والخالق انا لما بقول لك لما بقول الاب عوده اب عود لربنا أب- واحد طبعا انا الكلام ده مش هجوم يا جماعه الكلام ده توجيه بعض الناس ينطبق عليه جزء منه بعض الناس ينطبق عليه كله بعض الناس ما شاء الله ما ينطبقش عليه انا بقول عود لربنا الاول ابني ما بيحترمنيش اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين ابنك ابني فاسد اعمل ايه ابني عملت له كل حاجه فاسد ما يمكن بتاك- بتاكله حرام المال الحرام طبعا.
البنت اللي ماشيه متبرجه في الشارع دي مال حرام دي مال حرام ال- الابن الفاسد اللي ما بيتصلحش ولا ابوه عارف يعمل له حاجه ده مال حرام ده ممكن مال حرام والمال الحرام بقى منتشر يبقى اول حاجه تاني حاجه ايها الاباء ايها الامهات يا جماعه والله العظيم انتوا كلامكم انا هو يعني انا امي ربنا يبارك فيها يا رب يا رب الله يا رب اللهم امين يبارك لي فيها يا رب ويعين على برها اعظم البر يا رب وكل الابناء يا رب إيه، وابويا الله يرحمه يا جماعه والله العظيم الابن كلمه الام والاب بالنسبه له دول قانون يعني انا مش عايز اقول كلمه الام والاب بالنسبه له زي القران يعني كلمه الام والاب بالنسبه له قانون انا افتكر وانا في سنه اولى كليه سنه اولى كليه دي كان الواحد ايه بيلتزم وايه يعني ايه يعني ما خدش بين الخطوه البنين.
الايه اه بين البنين كده فبدات اصلي في الجامع فجاء مره ووالدي شايفني بصلي في الجامع فجيت مره قعدت قلت ايه لا ايه اريح بقى ايه من الجامع وما اصليش فاصلي في البيت وكده فوالدي قعد بيتغدى فقال لي انت وخد بالك بيتغدى يعني هو ما- يعني هو قاعد بيتغدى. فبيقول لي انت ما نزلتش تصلي في الجامع ليه؟ قلت له هصلي في البيت قال لي لا بدام اتعودت على الصلاه في الجامع اوعى تقطع صلاه في الجامع الكلام ده في حاجه لا الكلام ده خطير يعني آه.
يعني الكلام ده خد برنانه والله العظيم حتى الان 16 سنه ما سبت الصلاه في الجامع كلمه اثرت ابويا ابويا بينصحني هو ابويا بينصحني كلمه قليله ابويا ال- اللي انا اللي انا جزء منه اصلا دي كلمه قليله انت فاكر انك انت كلامك عندنا سيدنا يوسف لما راح لسيدنا يعقوب بيقول له يا ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيته قال يا بني ايه لا تقصص رؤياك على اخوتك انا عايزك تركزي معايا وعايزك تركز معايا عشان تعرف تاثيرك في ابنك قد ايه مم.
يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ليه إن- انا عايزك تجيب كل كلمه قالها سيدنا يعقوب وبعد 30 40 سنه هطلع لك الكلمه من كلام سيدنا يوسف اتغرست جوه قلبه ان الشيطان الانساني عدو مبين سيدنا يوسف في آخر الصورة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث في آخر الصورة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ها ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمع من قبل على أبويك إبراهيم وإسحاق زي نفس الكلمة واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس نعم.
ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن ربك حك... عليم حكيم ها إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم مفيش كلمة أبوه قالها له ما اتغرزتش جوه قلبه وفضلت طول عمره جواه هو الاب اللي- ده ربنا بيقول فاذكروا الله كذكركم ابائكم ابائكم مش انت تكره الكلمه دي انا عمري ما فهمتها غير لما شفت ال... يعني اخواني بيتكلموا عن ابائهم ازاي مهما كان ابوه بسيط يتكلم عن ابوه حساك ان ابوه ده اعظم واحد في الدنيا فخور بابوه معتز بابوه فخور بكل كلمه من ابوه نعم.
ليه مستقل دورك في اصلاح ابنك ليه ليه مستقلين دورنا وربنا بيقول قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس الناس والحجاره والحجارة.
مين اللي طب يرضى جميل، انه يبقى بس حاطط الحق- جهنم يعني ال ال الوقت مرور سر واحنا قدامنا ثلاث دقائق بالظبط فنشوف التوصيات ايه ثلاث اللي- دقايق.
اه ايه اللي نعمله بقى في نهايه الحلقه يا نهار أبيض.
توجهوا لنا ان شاء الله اللي نعمله في نهايه الحلقه بص يا استاذ ملهم ربنا يبارك في حضرتك يعني اللهم امين إيه ويبارك في الدعاء جميعا يا رب.
يا رب.
اول حاجه يعني اول حاجه بدايه يا حبيب قلبي يا اللي لسه ما اتجوزتش يا اللي لسه ما اتجوزتش اما تيجي تختار ما تخت... قبل ما تختار زوجه ليك اختار ام لاولادك وانت قبل يا بنتي ما تختاري زوج ليكي إيه، اختاري ام اب لاولادك قبل ما تختار البيضه والسمره وال green eyes يا حبيب قلبي كله في الاخر هيبقى ريحه البصل وتسريحات المطابخ العالميه كل خصله في اتجاه بقى يعني كله محصل بعضه وده اللي ما اتجوزش اللي اتجوز يعني وما تدري نفس باي ارض تموت خلاص عليه العوض يعني انت خلاص اللي حصل حصل اول حاجه توصيه فوريه توصيه فوريه احنا دلوقتي بنقول الوصايا العشر اللي نلحق منه بقى سريعا.
توصيه فوريه اول حاجه الليله قلت لكم العشاء يا جماعه اقعدوا مع بعض اقعدي قومي اعملي عشاء قومي انت ليكي تاثير في زوجك خطير وانت ليك تاثير يا جماعه ده الاسره دي ربنا بيقول ها ربنا سبحانه وتعالى وقضى ربك الا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ايه احسانا بعد الا تعبدوا الا اياه ربنا بالوالدين.
يعني بعد ربنا الاسره آه.
يعني تاني رابطه في الوجود في القوه بعد رابطه الانسان صله الانسان بالله الأسرة.
رابطه الاسره نعم، انت فاكر ان انت فاكره انك انت بقالك عند جوزك قليل وانت بقالك عند مراتك قليل وانت فاكر ان ان انت ابوه يا جماعه ده انتوا اكتر رابطه في الدنيا مم.
قوموا اقعدوا مع بعض مم.
وابدا اسمع مشاكل اولادك نعم.
وبكره خد واحد واحد من اولادك بقى لوحده لوحده واقعد وانت اعمل كده مع اولادك وكل اسبوعين تعمل كده يا ابني ايه مشاكلك يا حبيب قلبي قول لي. يا حبيب قلبي اعتبر واحد يا عم وهزر مع ابنك واتكلم مع ابنك الحاجه ال- ال- الحاجه الثانيه تطهير البيت قوم الليله طهر بيتك انت الوقت عندك قنوات فضائيه قدر انت انت بتعمل ايه انت بتسمم ولادك انت قاعد ولادك ابنك قاعد يتسمم وبنتك قاعده تسمم وانت ساكت ازاي واحد وواحده قاعدين في منظر مخل في الشارع جبتهم وجبت كنبه في بيتك اقعدوا هنا يلا اولاد اتفرجوا عليهم انت جبت اللي اشد وفرجت ولادك عليهم ما ينفعش يا جماعه تطهير البيت تمام.
check يا اخي على النت شوف ال hard disk بتاع ولادك click click check على شنطه بنتك على نمر المحمول اللي على تليفونها وتليفون ابنك يبقى اول حاجه تطهير البيت وده طبعا يبقى مش إحنا- احنا قلنا يا دكتور حازم مساله اختيار الزوج والزوجه في البدايه مساله ال- طبعاً التنفيذ اختيار الفوري أم مساله الت- وطريقات.
مساله تطهير ال- البيت من كل تطهير من كل البيت شيء.
وجلسة- والرقابه جلسة.
المستمره والرقابة المستمرة.
واللقاء الاسبوعي والعبادات والصدقات عايزين- والقران آه، لا ده لسه ما قلناش ما هو عشان بس ال- الوقت انتهى طب نختار اهم حاجه ما هنستكمل في حلقه قادمه ان شاء الله هنستكمل ايه يوم الثلاثاء ده دي القادم عايزه بإذن الله.
حلقه لوحدها ان شاء الله لنا الشرف يا استاذنا ان شاء الله نلتقي في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى ونستكمل انا عارف مشاهدينا الكرام دلوقتي بتقولوا طب سيبوا الدكتور حازم يتكلم يا ملهم لو سمحت انا يعني في وقت ان شاء الله ونلتقي في حلقه قادمه وانا سعيد بحضراتكم وسعيد بالدكتور حازم انا بس احب انوه في النهايه ال- ال- الرسائل اللي وصلت الينا من مشاهدينا الكرام من اسباب الفجوه بين الاباء والابناء عدم اعطاء الثقه والتعبير عن النفس بصدق وصراحه مع عدم غياب احترام الوالدين انا ابي دائما بعيد عني آه، عمره ما قال لي كلمه جميله ودائما يدعو علي بالشر من دون سبب انا خايف ان ربنا يستجيب دعاء واسباب الفجوه المال الحرام انتبه ايها الاب الاب الذي لا يناقش لا يناقش ورث آه، هذا عن ابيه الذي لم يناقشه اقترح تدريس هذه العلاقات في المدارس محب السنه اهم سبب في الفجوه عدم التربيه على منهاج القران والسنه سبب الفجوه بين الابناء والاباء عدم هي الاستقاله الجماعيه للاباء في التربيه آه، آه، برضه آه، مساله التربيه هي ال- مش عارف اقرا دي احترام الوالدين في البيت يؤدي الى احترام الابناء لبعضهم ابو محمود من الاردن سبب الفجوه عدم تربيه الاباء الابناء على الدين الاسلامي من الصغر في بعض الرسائل الثانيه انا مش عارف يعني مش عارف يا جماعه عشان ما اخطاش فيها آه ايضا مشاهدينا الكرام انا في النهايه باسمكم بقول ان احنا الملف ملف شائك ملف مهم جدا بيخاطب الاب والام يخاطب الابن والبنت احنا في الحلقه الاولى من هذا الملف الشائك تكلمنا فيه مع فضيله الشيخ منصور الفعبيد وركز على دور الام ومسؤوليه الام واهميه الام في دور التربيه ودورها في مساله الفجوه بين الاباء والابناء في الحلقه الماضيه في حلقه الثلاثاء الماضي كان معنا الدكتور صلاح زيدان ركز على مساله الحوار الحوار بين الاباء والابناء ليه إيه، حوار الصمت بين الاباء والابناء ليه في في في صمت في فجوه بين الاباء والابناء فركز وقال لك ان انت بتقول ان احنا عايزين نركز الان على مساله الحوار بين الاباء والابناء وهم كبار قال لك لا ده كلام غلط لازم نركز من البدايه من ساعه التربيه في حلقه اليوم ركزنا مشاهدينا الكرام مع دكتور حازم شومان على مساله عوده اب الاب اللي مسافر الاب اللي مطلق الاب اللي سايب بيته الاب اللي شغال للنهار كل ده اتكلمنا فيه في حلقه اليوم انا هنفذ حضرتك طلب حضراتكم باذن الله تبارك وتعالى وكتير من الرسائل اتت ان احنا بنتكلم عن مساله احنا بنركز على الاب وركزنا على ال- على, ال- على الام هنركز على الابناء في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى ان كنا من اهل الدنيا مشاهدينا الكرام آه، اذكر حضراتكم مره اخرى بمساله آه، آه، ندوه سيد عبد المنعم الصاوي بالزمالك آه، اسفل كوبري 15 مايو آه، في قصص وعبر من القران الكريم في آه، يوم الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى الساعه 6:30 ان شاء الله تبارك وتعالى في انتظار حضراتكم والدعوه مفتوحه للجميع مشاهدينا الكرام في انتظار حضراتكم في حلقه الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى مع ملف شائك ايضا مشاهدينا الكرام كل التحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته